مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث تكلمنا في الأسبوع الماضي عن تجربة الخبز وتجربة جناح الهيكل ونتكلم اليوم إن شاء الله عن تجربة الملك هما ثلاث تجارب بيعتبروا رمز لأشياء كثيرة وكل تجربة منهم انتهت بقول المسيح مكتوب كذا لأنه مكتوب لأنه مكتوب تدينا فكرة عن استخدام الكتاب المقدس الذي ينفع في التجارب ايه تجربة الملك دي بيقول له ايه بيقول أخذه على جبل عالي وقال له وأراه جميع ممالك الأرض مجدها وقال له لك أعطي هذه كلها إن خررت وسجدت لي المقصود بدي ايه انت اذا كنت عايز تؤدي رسالتك في طريقه سهله للرساله دي اللي هي الملك فلو صرت ملكا وملكت على الارض تستطيع تصدر القوانين والانظمه التي تغير الكون تستطيع انك تقضي على العباده الوثنيه وتستطيع انك انت تقضي على الفساد بالقانون بالامر بالملك اهي طريقه سهله السيد المسيح طبعا رفض هذا الامر طب هو ربنا هو يملك الارض وما عليها بنقول للرب الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها لكن ربنا لا يريد ان ينتشر الخير عن طريق الامر عن طريق الارغام عن طريق السلطه يريد ان الانسان يعمل الخير حبا للخير ينبع الخير من قلبه من الداخل وليس نتيجه سلطه خارجيه مفروضه عليه يعمل الحب بحيث انه يكون الخير بالنسبه له عمل من اعمال الحب وليس ضروره او جبرا بارادته لان لو المساله مساله اوامر وسلطه ممكن الانسان تكون له مظهريه من الخارج انه بيعمل حاجه كويسه ومن جوه يبقى كالقبور المبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنة والمسيح ما يحبش المظهرية يريد الخير حبا في الخير وليس اضطرارا ولا إرغاما دي نقطة تاني نقطة إن السيد المسيح رفض هذا الملك مرارا رفض هذا الملك مرارا لدرجة انه جات له هذه التجربة بعديها برضه بعد معجزة الخمس خبزات والسمكتين أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا كما ورد في يوحنا ستة فهرب منهم ومضى إلى الجبل وحده وأيضا في يوم أحد الشعانين أرادوا أن يعملوه ملكا وهتفوا مباركة دولة داود أبينا أوصلنا في الأعالي ما رفض هذا الملك أيضا وأيضا قالها في صراحة مملكتي ليست من هذا العالم المسيح جاء بتواضعه بوداعته ببعده عن المناصب يؤسس مملكة روحية في قلوب الناس مش يؤسس مظهرية لا مملكة روحية في قلوب الناس بالإقناع بالوعظ بالكرازة بتفهيم الناس حقيقة الأمور بجذبهم للخير لكن بالقوة لا ده ربنا من زمان قال كده قال في آخر سفر التثنية أنا وضعت أمامكم طريقين طريق الخير والشر موجودين أمامكم والموت والحياة اختاروا الخير لكي تحيوا باختيار الإنسان لأن لو بالاضطرار يبقى المكافأة هتبقى ازاي؟ مفيش رفض هذا الأمر أراد الخير يأتي عن طريق العمل الداخلي وليس بضغط خارجي وهكذا عاش المسيح على الأرض بلا لقب بلا سلطان بلا وظيفة رسمية في المجتمع يعني لا كان ملكا ولا كان كاهنا بحكم الناس بلا لقب مجرد معلم صالح ليس له اين يسند راسه ان كان قد اخلى ذاته من العظمه السمائيه يبقى هيقبل عظمه ارضيه كلام مش معقول جاء وديعا ومتواضع القلب هو بس عايز يشوفه انت ابن الله ولا لا ابن الله تعمل معجزات وتصير الحجاره خبز ابن الله تترمي من على الجبل وتحملك الملائكه ابن الله تملك الارض وما عليها الشيطان فهم البنوه غلط المسيح البنوه عنده مش بالعظمه مش بالسلطان يا ناس بتتنازع على الارض يا ناس بتتنازع على السلطه يا ناس بتتنازع على العظمه لكن كل هذا لا يؤدي الى شيء وفي الحقيقه السيد المسيح كان ملكا وصار ملكا بيقول الكتاب الرب قد ملك على خشبه في مزمور 95 ملك على الصليب حينما اشترانا بدمه فاصبحنا كلنا له ولكن ليس ملكا عالميا لانه قال مملكتي ليست من هذا العالم الحكايه دي بتقع فيها بعض الكنائس او الطوائف اللي بتقول المسيح سياتي ويملك على الارض الف سنه يملك يعمل ايه ما هو رفض الملك الارضي وقال مملكتي ليست من هذا العالم او شهود يهوه اللي قالوا انه ملك في ال... في العرش في الهيكل من سنة 1914 مش عارف جابوا التواريخ دي منين أو إلين هوايت زعيمة أو نبية ال... الأدفانتست لما قالت العالم هينتهي سنة 1844 وما انتهاش فقالت لا المسيح ملك في العرش السماوي سنة 1844 أو ملك في الهيكل السماوي سنة 1844 السيد المسيح لم يأتي ليملك على الهيكل إنما أتى لكي يطهر الهيكل ملكوته ملكوت داخلي يملك على القلب على المشاعر على الحياة على الوقت على الطباع فرفض هذا الأمر في سفر الرؤيا إصحاح 19 يسموه ملك الملوك ورب الأرباب عبارة ممالك الأرض ومجدها الشيطان يفتكر إنها نوع من الإغراء لك أعطي هذه كلها بالنسبة للمسيح لا تغريه في شيء عبارة لك أعطي عبارة خداعة الشيطان يفتكر أنه يستطيع أن يعطي أبدا أبدا أبدا الشيطان يأخذ أكثر مما يعطي الشيطان يأخذ أكثر مما يعطي وإذا أعطى شيئا لا يعطيه مجانا لابد في مقابل يعطيك الجسد لكي ياخذ منك الروح يعطيك الزنا لكي ياخذ منك العفه يعطيك المال لكي ياخذ منك اشياء كثيره ياخذ منك حقوق الله وحقوق الفقراء وياخذ منك الزهد هو ياخذ اكثر مما يعطي وحتى لو كان يعطي انت لا تاخذ شيئا من الشيطان ابدا صدق السيد المسيح عندما قال عنه انه الكذاب وابو الكذاب هو بيكذب زي ما كذب على ابوينا ادم وحواء في الجنه بيكذب ايضا على كل انسان يقول له انا اديك اديك اديك ويعشمه باماني كاذبه اماني خادعه باحلام يقظه وما يدهوش حاجه ويشترط شروط في عطائه لك اعطي ان خررت وسجدت لي كلمة إن خررت وسجدت لي مش معناها عبادة أصنام لا يعني خضوع للشيطان خضوع للشيطان ول... ولمشيئته ولاقتراحاته طريقة الشيطان كده آه يمني بأشياء إن خضعت له زي مثلا بنت يقول لها شوفي اتركيني انا افصل لك هدومك على مزاجي وانا اخلي العرسان تبقى تحت رجليك تخضع ليه ولا لا اتركيني اوضب لك وشك ومكياجك بطريقتي الخاصه وانا اخليك موضع اعجاب الجميع بس اديني اتدخل في حياتك شويه لك اعطي هذه كلها ولا هيعطي ولا حاجه هو بس كده بيعشم تقول له ربنا يقول لها ربنا ربنا ده ليه الآخرة لكن الدنيا دي لينا احنا سيبيني أنا أوضب لك الدنيا والآخرة يبقى يحلها ربنا قبل آخرتك بشوية تبقي تتوبي وتغسلي وشك وتغيري هدومك اللي أنا فصلتها لك وتمشي تمام يقول له واحد إيه يعني ورقة تمضيها وانا اجيب لك بيها املاك وفلوس مجرد ورقه ايه يعني كذبه صغيره كذبه بيضاء انا مش عارف الكذب الابيض يعني ده ليه الوان كذبه بيضاء تكذبها وانا اجيب لك واجيب لك واجيب لك واجيب لك اوعى تاخد حاجه من يد الشيطان نصيحه ليك اوعى تاخد حاجه من يد الشيطان لا حاجه هنا ولا هناك قل له منك لا اخذ كل خير ياتيك عن طريق الشيطان ارفضه لو يقول لك لك اعطي قل له من يدك لا اخذ هو عارف ان لما يقول للمسيح ان خررت وسجدت لي ان طبعا هيرفض كلامه يقول لك زي بعضه ولو اهينه اهانه وابقى خارج مبسوط وهو لا يعلم ان الاهانه لا تصيب من يتعرض لها انما تصيب من يقترفها يعني لما واحد بيهين واحد اللي بيهان ده مش هو اللي اصيب بالاهانه ما تمسوش هو ارفع من هذا الامر ان خررت وسجدت لي يعني انخضعت لي السيد المسيح قال له اذهب يا شيطان انتحره وطرده اذهب يا شيطان لم يناقشه في مسائل الواحد لا يدخل فيها في مناقشة قال له بس لحد كده كفاية لا قال له انت مين وتعطي لمين وايه اللي ملكك الارض وما عليها ولا حاجه اذهب يا شيطان فذهب واعطانا السيد المسيح مبدا روحيا ان ممكن نقول للشيطان اذهب يا شيطان فيذهب اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوه العدو لابد الواحد في وقت من الاوقات يؤمر الشيطان ويقول له اذهب يا شيطان لازم أول علاقتنا بالإيمان هي العبارة دي أول علاقتنا بالإيمان هي العبارة دي لأن إحنا بنبتدي حياتنا في الكنيسة بالمعمودية ونبتدي المعمودية بجحد الشيطان نقول له اذهب يا شيطان أنت وكل أعمالك الردية وكل شرورك وكل جيشك وكل سلطانك ونجحد الشيطان نرفضه بس يا ريت كل ام وهي بتجحد الشيطان عن ابنها الطفل في بعموديته انها تقول الكلام ده من كل قلبها تجحده من كل قلبها وتعمل ما يناسب هذا الامر كل ما ابنها يتعرض للشيطان تقول له اذهب يا شيطان لكن الام اللي تعلم ابنها شتيمه ولو بدلع تفتكر كده يعني وتعلمه الفاظ مش كويسه دي هي اللي بتجيب الشيطان مش بتجحد الشيطان اذهب يا شيطان السيد المسيح لما قال اذهب للشي- يا شيطان ما قالش العبارة دي بالنسبة لنفسه فقط في التجربة ده قالها أيضا بالنسبة لينا إحنا يعني ياما السيد المسيح بالنسبة لحروب الشيطان ينتهر الشيطان لكي يبعد عنه ينتهر بإحدى طريقتين إما إن ينتهر قبل أن يأتي بالتجربة فيبعد التجربة قبل ما تيجي خالص يبعد التجربة قبل ما تيجي خالص يعني إن وجدت نفسك مستريح في حياتك الروحية لا في لا حروب روحية ولا سقطات ولا فتور ولا ضعف وماشي كويس اعرف ان الرب قد قد انتهر الشيطان قبل ان يصل اليك قال له سيبك من ده ده مش قدك سيبك منه خليك بعيد عنه زي ما في قصه ايوب ربنا بقى يمنع حاجات مد ايدك لاملاكه واوعى تقرب على جسده مد ايدك لجسده مالكش دعوه بعقله ولا بروحه بيمنع التجربه قبل ان تاتي الينا احسن تكون قاعد مستريح روحيا تفتكر انك انت بقيت قديس و... وقوتك وتقواك هي اللي ريحتك لا ده ربنا قال للشيطان من بعيد اذهب يا شيطان وسيب الجدع ده مالكش دعوه بيه دي أول طريقة أو الطريقة التانية يخلي الشي... يسمح للشيطان انه يجربك لكن لو زودها يقول له انت زودتها قوي كفايه لحد كده مالكش دعوه بيه يعني اما يمنعه قبل ما يجي لا اما يسيبه لكن لو زودتها يقول له كفايه يقول له اذهب يا شيطان صدقوني لو ان الله ترك الشيطان على حريته يفعل كما يشاء لكان قد اخرب العالم كله ممكن يخرب العالم كله انا قلت لكم مره ان جه وقت من الاوقات ما كانش فيه بيعبد ربنا غير واحد ولا اتنين تلاته وبس كان كل العالم بيعبد الاصنام ما فيش غير شعب ربنا وهذا الشعب لما موسى اتأخر على الجبل ابتدى يعبد الأصنام أيضا كله فكانش موجود غير موسى ربما معاه تاني يشوع أو كالب ابن يفنة والعالم كله كان بيعبد الأصنام الشيطان لو ترك على حريته يضيع العالم عشان ربنا كده بين الحين والآخر يقول له اذهب يا شيطان يقيده الشيطان مقيد زي ما ورد في سفر الرؤيا إصحاح 20 عن قيد الشيطان قال ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه في الهواء ربنا بيقيد الشيطان يمنعه على أنه يتجاوز حدوده لئلا لا يخلص احد او ايضا جايز ربنا يقول للشيطان اذهب يا شيطان اذا جاب لك تجربه فوق ما تستطيع لان ربنا لا يسمح ان تجربون فوق ما تطيقون يقول له بس مفيش تجربة أكتر من كده بعض الناس قروا التجارب اللي تعرض ليها الرهبان في الجبل ازاي الأنبطونيوس كانت تظهر له الشياطين كوحوش وأسود وفهود ونمور وحاجة صعبة فقال لو أنا اترهبلت وجرالي كده أبقى ضعت فكان الجواب اطمئن ربنا لا يسمح أن تجرب فوق ما تطيق لو عارف انك تحتمل ممكن يسمح لكن ربنا عارف قدرك تماما ويعرف ايه قد- مقدار احتمالك فلا يمكن ان يسمح بانك تجرب فوق ما تطيق لو جه الشيطان يظهر لك بهيئه مفزعه يقول له اذهب يا شيطان ما يسمحش بكده ودي توافق الكلمة اللي موجودة في المزمور التسعين لا تدنو ضربة من مسكنك لا تدنو ضربة من مسكنك يسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك ربوات وأما هم فلا يقتربون إليك يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأما هم فلا يقتربون إليك ليه لا يقتربون ربنا منعهم احنا نشكر ربنا اللي مانع عننا تجارب كثيره نشكر ربنا اللي مانع عننا تجارب كثيره ممكن الشيطان يعمل حاجات كتير لكن ربنا بيمنع ليه لئلا يقع الانسان في الياس الشيطان لحوح جدا ممكن يجي لك كل يوم كل يوم كل يوم لغايه لما خلاص مش قادر تروح واقع لوحدك لكن ربنا ما بيسمحش حتى لا نقع في اليأس حتى لا نتعب من كثرة السقوط حتى لا نقول كما قال داود النبي في المزمور الثالث يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله ربنا يقول لا ليس ليك خلاص ازاي ما تخافش انا هقول له اذهب يا شيطان ساعات ربنا يقول العبارة دي بعمل من أعمال النعمة يعني أنت تكون غاوي خطية وعايز الخطية تجيب والخطية وهي ماشية وجاية لك ربنا يقول لها ارجعي ارجعي ارجعي اذهب يا شيطان لأنه عارف لو جات لك الخطية واقع واقع يقول لا نبعدها عنك كتير قوي ربنا بيعمل كده هو ربنا يسمح احيانا بان الشيطان يجرب لكي يشعر الانسان بضعفه لكي لا يغتر لكي يتضع لكي يصلي طالبا المعونه لكن ما يعمل ما يسمحش بتجربه لكي يسقط الانسان يسمح بانك تجيرك تجربه بعد ما تدقك دق وتتعب تشفق حينئذ على الساقطين ولا تتكبر زي ما بيقول اذكروا المذلين كانكم انتم ايضا في الجسد في كل حروب الشيطان ربنا يقول له اذهب يا شيطان ارجو انك انت تكون بالشكل ده ايضا زي ما المسيح قال اذهب يا شيطان انت ايضا تقول اذهب يا شيطان طبعا مين اللي يقول دي يقولها القلب النقي الذي يرفض الشيطان تقولها من قلبك لكن مش تقول اذهب يا شيطان وانت عايزه وبيبان في صوتك وفي لهجتك وفي ملامحك انك انت يعني اهو كلام بتقولها بلسانك وقلبك عايزه يعني تقول له اذهب يا شيطان ولو هو ذهب تقول له الله انت خدتها بجد ده انا ما اقصدش بل في ناس ما تحبش تقول اذهب يا شيطان لان بينهم وبين الشيطان علاقه وموده وعشره طويله ومصلحة مشتركة مصلحة مشتركة الشيطان غاوي يسقطه وهو غاوي انه يسقط فالمصلحة مشتركة بل بعض هؤلاء إذا الشيطان ذهب من عندهم يحزنوا لأنه ذهب من من عنده فيصرخ إلى الشيطان ويقول له اعبر إلينا وأعدنا عايز الشيطان يجيب مين اللي يقول اذهب يا شيطان صاحب القلب النقي القلب الرافض للخطية القلب اللي ينطبق عليه قول سفر النشيد انه عين مقفله وجنه مغلقه وينبوع مختوم القلب الذي يقول لنفسه ان الرب اغلق ابوابك وجعل بنيك فيك ربنا لا يسمح ان القلب ينفتح لخطيه ولا يستجيب للشيطان ويكون باستمرار طاردا له رافضا كل كلامه مش بس في الخطية العملية ده حتى إذا جاله فكر ما يستسلمش الفكر يقول له اذهب يا شيطان في ناس ساعات يقولوا يرشموا الصليب يقولوا يخزيك يا شيطان يخزيك يا شيطان يعني مش عايز الشيطان يقترب إليه أبداً يقول اذهب يا شيطان بجدية لا يحتملها الشيطان بجدية يعني حزم الشيطان يبص يلاقي نظرات عينيك يلاقي لهجة صوتك يلاقي مشاعر قلبك كله رافض يقول طيب مش وقته نجي له في وقت تاني يكون رايق أنا عايز الواحد فيكم تبقى له هيبة عند الشياطين عارفين يعني إيه هيبة؟ يعني الشيطان مش واخد عليه ليه هيبة أمام الشياطين حكى لي مرة واحد في عيد من أعياد القديسين واحد عايز يخرج شياطين فجاب شمعة ويقول له أحرقك أموتك أهو كلام وفيما بيعمل كده مر راجل قديس قصاد الدير أو المكان فالشيطان ما احتملش خد بعضه وهرب لمجرد مروره كده هيبة عند الشياطين الشيطان عارف انه ما يقدرش يفلفص معاه مش عارف كلمة يفلفص دي هيترجموها ازاي يعني ما يقدرش يفلت من ايده يعني ما يقدرش يفلت من ايده ملهوش مصلحة عنده كلمة جميلة جدا قالها السيد المسيح الرئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء يعني ملهوش حاجة جواك تنجذب إليه الشيطان يجي ما يلاقيش حاجة جواك تنجذب إليه لا القلب بينجذب إليه ولا الفكر بينجذب إليه ولا الإرادة بتنجذب إليه يلاقيك مقفل على الآخر ما تتضايقش من كلمة مقفل دي مقفل بالنسبة للشياطين كويسة ده أكبر مشكلة عملها الشيطان مع مع أبوينا آدم وحواء قال لهم يوم تأكلان تنفتح أعينكم يا ريت عينهم ما اتفتحت وفضلوا مقفلين كانوا يبقوا كويسين فالشيطان يجيلك فأنت تطرده فأنت إيه تطرده وإن ما قدرتش تطرده ربنا يطردوا عنك في ملائكة بتشتغل من أجلك وفي صلوات قديسين بترفع من أجلك عشان الشيطان يبعد عنك زي قصة يهوشع وملاك من طائفة الأرباب وكان الشيطان بيحارب يهوشع فجاله الملاك وقال له لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب أليس هذا شعلة منتشلة من النار يعني حتة خشب وقت في النار وهتحترق قبل ما تحترق انتشلوها كده فساعات ربنا ينتشلك من النار ويقول للشيطان اذهب يا شيطان يطرد كل أفكاره ويطرد كل حيله والمسيح كان قويا حينما انتهر الشيطان وطرده وهو يريد ايضا ان نكون اقوياء مثله نطرد الشيطان اتفضل